بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وأنا قادم إلى هنا آه، قرأت اللافتة وأنا قادم لصلاة الجمعة آه، لافتة بتعبر عن يوم اليتيم وإدخال السعادة على نفس اليتيم في هذا اليوم وهذا من قصور اللمسة المادية أو الحياة المعاصرة أو هل تقول هو الشأن والحال مع كل من انحرف عن منهج الله تبارك وتعالى وفي أحسن الأحوال تجد تعبيرات الاهتمام بعيد الأم والاهتمام بيوم اليتيم و- وشم النسيم وما شابه ذلك والله لو كان الأم لها قدر وقيمة ما الذي يمنعنا من أن نزدي لها معروفا مع كل نفس يتردد في صعوبة أبدا الشرع يأمر بذلك هذا فارق كبير بين اللوثة المادية المعاصرة أو تقول بين الانحرافات والاعوجاجات وبين الشرع المبين ده أنت تتلذذ مع كل مسألة شرعية واجبة كانت أو مستحب تقف معها تقول سبحان الله هذا تشريع رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالاهتمام بالأم في أحسن الأحوال وإن كان عبارة عن هدية في يوم في السنة يوم في السنة طب ما الذي يمنع من الاهتمام بال... والله لو كانت المسألة دي لا ده هدايا كثيرة جدا مع كل نفس يتردد من شأني أن تستدخل السرور فعلا حياة الأم طاعة... لا يكفي أن يقال طاعة الرجل لأمه انظر طاعة الرجل لأمه ده الإمام مالك رحمة الله عليه سؤال سؤال غريب جدا أجاب بإجابة أغرب إن الرجل قال أمرني أبي ومنعتني أمي قال أطع أباك ولا تعصي أمك الإجابة أغرب من السؤال السؤال قد يحدث أب وأم وتعارض في المسائل وكل ربما لا معصية في المسألة فالولد يسمع لكلام من حيرة بين فكي راحة أب وأم فقال أطع أباك ولا تعصي أمك انظر للإجابة الأم لها قدر كبير جدا نحرص على برها مع كل نفس يتر مسائل كثيرة جدا طالعوا موضوع بر الوالدين ولكن المادية المعاصرة يوم في السنة وعبارة عن هدية لوثة لوثة ده, ده في أحسن لا أقول لك عن خمارة ورقص وضياع وانحرافات وشذوذات لا أبدا ده هذه الصورة البراقة عيد أم الصورة, البر... الصورة البراقة تقول ما تصلح لوثة عبارة عن إضاعة هي الإضاعة أقرب نفس القضية يوم اليتيم الله. طب لماذا لا نهتم باليتيم مع كل نفس يتردد طاح وعب- النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا واليتيم كهتين في الجنة أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة وأشار بأصبع السبابة والتي تلي الأمر ده يحتمل يوم في السنة مثلا طب يوم في السنة وبعد ذلك هنهمل اليتيم ما نلتفت له لا أبدا كما نصلي وكما نصوم ونعظم الحرمات نفس القضية والله أنا هاخد أج- أجر وثواب أجر طيلة أيام حياتي مع الأيتام بمعنى أن المسألة ما تحت ما ده انظر لما يفعله الأجانب وفرنسيون سنجور ومسنجور وإزاي ربوه التربية كان مسلم الولد الولد كان مسلم أخذ من أحضان أبويه وتربى تربية ضلالية وهيعملوا له انقلاب وهيترأس وزارة وبعد كده جمع وما جمعاش مشكلة مشكلة وذهبت أنا لدار رعاية الأيتام في العامرية ال SOS وجدت مدرس الدين في من سان مارك عشان تعرف انت في تفريط غير مقبول غير مستساغ حجرنا الواسع الدعوة صارت خطبة ودرس وفلان خطبته أحسن من فلان وفلان درسه أحسن من علان ودي همتك الفرز المقيت على مثل هذا النحو ما تسيب اللي بيخطب يخطب ما تشوف لك طاعة أنت تنشغل بيها صارت المسألة حكر على الدرس والملتحين والمنقبات واقرا الكتاب طب ما فيش والله معارضة بين أن أنت تقرأ الكتاب واللي- وتعمل باللي فيه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله يقصف نعل ويحلب شاة ويرقع ثوبا تقول فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه هو اللي هيزور عتبان بن مالك هو اللي هيتفقد جليبيب حال حياته هيزود جليبيب وهو اللي هيتفقده بعد وفاته فين علو الهمة ده قصرنا و- و- و- خدعنا نفسنا والناس خدعتنا بان انت سلفيه علميه سلفيه علم ايه سلفيه متى انفصل العلم عن العمل متى انفصل العل- العلم والعمل حسبة واحدة ولذلك نعتب على من يتكلم بثقافة و... و... وأكاديمي علم أكاديمي وعلم نظري في علم أكاديمي وعلم نظري ده واحد حتى مسائل التوحيد التي ندرسها توكل وغير توكل لابد وأن ننصبغ بها ذهبت أنا لل SOS مدرس الدين وأنا ده, ده من سنوات طوال يعني قد تزيد على العشرين سنة ومعه مجموعة من الطلبة وأنا جالس والله كنت في موقف كما يقول البعض لا أحسد عليه لأن أنا رايح كنت عشان أقول كلمة لا ده في ناس بتفعل أعترف وأقر حتى ولو كان تقصير حتى لو كان المسألة على قدر حالي وأنا عاجز و... و... ولا مال ولا غير ذلك لا ده في ناس بتفعل ومؤثرة جدا والمدرس وأنا جالس مع مدير الدار إيه اللي انتوا عايزينه عايزين بطاطين نجيبوا للأولاد حلويات نجيبوا للأولاد لعب هيعملوا يوم كامل ده أنا كنت في أحسن أحوالي هقول كلمتين والله الأولاد يفهموا ما يفهموش لساني عالي ما وحسنتش التعبير ولا الكلام مع الأولاد وخل في أقصى الأحوال ساعة زمن وأنصرف وكأنني أديت كل ما عليا والتاني ومدرس الدين مش حتى مدرس التربية الرياضية هو اللي ذاهب لل SOS لا ده مدرس الدين مدرس الدين ده كان في يوم اليتيم لا يوم اليتيم ولا غيره مهمة دور عمل عمل اشغل نفسك نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل واحد في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف المهمات كثيرة جدا أنا أحكي لك بعضها على سبيل المثال الحصري سبق أن نوه للبعض منها وأنوه وأركز حتى ولو على جهة الإدمال والاختصار عسى تأتي أيام بإذن الله تعالى أستفيد وأحكي لك وإلا فالمهمات كثيرة والبعض يقول لك فكرة فكرة تساوي مليون لا ده عند الماديين لا ده ركعة الفجر خير ما الدنيا وما فيها ده فكرة لا تنهض أمامها الدنيا انشغل بأي طاعة من الطاعات خذ على سبيل المثال إلى الحصري نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما آه، ظهر وعبر الرؤيا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون وعبر الرؤيا كانت نصيحة كان فيها فايدة أي أيوة والله فايدة كبيرة للبلاد والعباد خرج على إثر تعبير الرؤيا من السجن أي أيوة والله ممكن تعمل أفكار إسلامية اعمل لك موقع فلتر الافكار اللي هتيجي حط كلمه ضابطه للافكار بحيث تنصبغ صبغه ايمانيه ونوع افكار حتى عن الزراعه اللي يمنع هتنفع البلاد والعباد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا آه، تقوم حتى تغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر عمل صالح فروض كفائية لا ده ده ده في أفكار تخدم الصناعة مفيش عرض لا والله ده أفكار ممكن تخدم الطلبة لا ده أفكار تخدم السياسة لا دي الأفكار دي تخدم الدعوة أفكار كتيرة ممكن فكرة تنشر الدعوة تعالى ده, ده, ده موقع انشغل ما عندنا أفراد وعندنا شباب بيقعد قدام النت ال 24 ساعة ما يقدرش يفرقوا البعض دخل على المواقع الإباحية والبعض دخل على المواقع الغنائية والبنت تعمل موقع عايزة اتجوز هتلاقي داخل عليها مليون وانت مبهور تقول ده احنا عندنا موقع كذا بتدخله 6000 8000 6000 ده انت حتى طموحاتك طيبه والله لا نعقل من المعروف شيء بس طموحات غريبه قوي لا ده البنت بيدخل على الموقع بتاعها مليون تسمع عن الفيسبوك متسجل 400 مليون 400 مليون وانت بيدخل لك 6000 و7000 و10000 و100000 ليه الطموح ما يبقاش عالي ليه ما حتى نية طيبة عايز تعبد الدنيا بدين الله 500 مليون موقع ما انا بقول لك والله لو طال الوقت واتسع الوقت هحكي لك كتير معاني كتيرة جدا انشغل بيها اقعد كده قسم ايه المواقع الموجودة وما تدخلش على مواقع اباحية ولا على موقع عناية من على الباب هتطرق الباب وتقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هتقول زي ما قال صاحب ياسين أتى من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إيه اللي يمنع ما أنت بتنهج منهج الأنبياء والمرسلين والدين النصيحة اقعد اعمل دي مواقع إباحية دي مواقع مثلا شيعية لا دي مواقع صوفية لا دي مواقع كذا كلك مهمة ودور حتى خد النية ان مسيره الاف الاميال بتبدا بخطوه واحده احسننا حالا اللي هيعمل موقع جميل ده احسننا حال لا في افكار تانية ان انت توجه المواقع دي يكون لك سهل حتى نية طيب نية المرء أبلغ من عمله إن أنت عايز توجه الدنيا بأسره وتسألني ليه أقول لك دعوتك عالمية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير مستجدات ما تتواكب معاه هي الدعوة خطبة ودرس سيب الخطبة للي بيخطب وسيب الدرس اللي بيدي درس أحسن ولا أس... وممكن تزوده مفيش إشكال أبدا بس المهمة مش قصر على خطبة ودرس لا ده المسألة أعظم ده الأعداء أخذوا بكل الأسلحة ما تاخد أنت كمان بكل الأسلحة بند مهمة ودور شوف ازاي حتى تنتوي اقعد وفكر انشغل بلا ما انشغل بالقيل والقال والغيبة والنميمة وفلان شكله وفلان قاله ما فيش داعي ما فيش داعي العمر تمنه غالي الأنفاس غالية جدا انشاء فتش ممكن تلاقينا مخصصين في حاجة زي الاهتمام بأهل البيت كلنا ردينا على أهل البيت جميل ولابد ان احنا هنرد عندهم غلو على الشيعة في غلو في آل البيت والصوفية عندهم غلو في آل البيت طب احنا ايه اللي عملناه اسأل نفسك اسأل خطبة جميلة جدا بس ممكن يكون جميل برضه ان انت تقعد وتتأمل ايه اللي احنا مفرطين فيه ليه يهود وأشباه يهود تمكنوا من رقاب البلاد والعباد مش بصير حد مفيش حد قدام عينيهم ابدا لا امريكان ولا شعر كل دول متواطئين الله ده غريبه قوي دي وانت صاحب حق ليه الخنوع ليه المذله ليه ما تفتش ممكن تجد ان الاعداء اخذوا كل الاسلحه طب ما تاخد انت بكل الافكار ما النصر ممكن يتخلف بسبب غياب سنه لا ده انت مش عارف اهل البيت ابتداء ما يمكن عايزين نصلي دلوقتي صلاة استسقاء مين اللي نقدمه هنقدم والله لو عارفين واحد من آل البيت ومش هتعدم فيه صلاح هنقدمه يصلي بينا زي ما عمر عمل مع العباس واحد عايز يتجوز ممكن مع عمر تزوج من ام كلثوم بنت علي ولا غرض له في الزواج الا الموده في القربى محتاجين الله طب دعوة حتى ما أنا ده البعض عامل له دعوة في البيت وهنا وهناك ومع فئة مخصوصة طب ما تركز عليهم صلاحهم صلاح للأمة وضياعهم هتضيع به الأمة أذكركم الله في أهل بيت أنت راجل على سنة فين التناول السنة السلفي ليه دي هتنساها عايش نقرأ ونقرأ فكر فكر ممكن تجد أشياء كثيرة جدا عايزة اهتمام ترك فينا ثقلين قال القرآن وعتراتي أهل بيت طب اهتمينا بالقرآن ما شاء الله واهتمام أزيد محتاجين لاهتمام أزيد بس فين الاهتمام بأهل البيت مالش وجود لا عندك ولا عند غيرك شفت بقى المشكلة لا عند شوف أنا بكل جرأة وجسار أقول لك مفيش اهتمام لا عندك ولا عند غيرك كل الاهتمامات انصبت على الرد على الشيعة طب فين العدل والاعتدال هنبقى طرفي نقيض افراط وتفريط غلو وجفو واسراف وتخ- وتقصير دول هيرفعوهم لمصاف الالوهيه ودول- ودول هيضيعوهم مشكله مشكله وكل القضايا ممكن تجدها على نفس النحو فكر انت صاحب دعوه انت اتعلمت الكتير انت ممكن والله تستمر بك المسيره محتاجين للاهتمام بكتاب الله احفظ القرآن بعض داخل على المج- مواقع إباحية وبنته تكتشفه وزوجته تكتشفه ولربما انخرط في إعطاء درس وخطبة وبعد كده مواقع أصل عايز يشوف إيه اللي بيقولوه احفظ القرآن انشغل إن في العبادة اشغل الزوجة تنشغل بقراءات واللي حافظ القرآن عايز يراجع ثلاث أجزاء كل يوم عشان ما يتفلتش من ص... نعمل انشغال منبع الخيرات والبركات ما الراجل وقف في مجلس العموم وأمسك بالمصحف في يده وأشار بالكعبة ل- باليد الأخرى وقال إن العقبة الكؤوت أمام استقرارنا بمستعمراتنا في ب- بلاد الإسلام هذا الكتاب وهذا البيت حافظ عليه نعمة ذات تربى اقعد احفظ قرآن حتى لذة نفس سعادة قلب ما تستشعرهاش مع الأكلة الجميلة و- ولذة بيوت ولذة نساء ولذة كذا لا نزة يعقوبها لذة ده لذائذ الدنيا دي تفنى تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم يعقوبها ألم وندم إنما اللذائذ اللي كانت طاعات لله تورث لذة شفت ازاي وسعادة وهناء حقيقية فاحرص لابد من إشاعة مفاهيم الهدى إيه المانع البعض طيب بيعمل دار لتحفيظ القرآن اعمل ما قدرتش تعمل اطلب من واحد بيبني قول له اعمل لنا دار اعمل لنفسك من بنى آه، آه، بيتا لله ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة ودار تحفيظ الدل على خير كفاعل ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك البنات الفنانات بيدخلوا دور التحفيظ دلوقتي شفت ازاي اه بي- ممكن يصوموا الاثنين والخميس يوم والليل يدخلوا دار التحفيظ وما يدخلوش المسجد واقع واقع ما بنخلقش الفرص وبرضه ما نضيعهاش حفظ سنه والله ما شاء الله إيه اللي يمنع في كفاءات فينا ما شاء الله الشيخ الحويني عنده كفاءة الشيخ مصطفى العدوي الش- الشيخ أح- أحمد أبو العينين الشيخ أحمد شحاتة عندنا في طرق لحفظ السنة البعض ذكرها الشيخ وحيد عبد السلام بالي نقل طريقة من السعودية جميلة لحفظ السنة الشيخ علي حشيش في أنصار السنة بيطرح كل مرة طريقة مبسطة لحفظ إيه اللي يمنع أن انتفع الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها اقعد انشغل اقعد ده كان صلاح الدين الأيوبي في وسط الحرب بيقرأ إيه كان بيقرأ البخاري ال- الإمام الغزالي بعد طول عمر في الفلسفة وغير الفلسفة ماتوا على صدر البخاري مات وعلى صدر البخاري اقرأ وطالع واعمل بما تعلمت من دين الله تبارك وتعالى ال- ال- ال- ال- خلي فيه تلذذ بالسنن تدبر مش التدبر بس في القرآن لما البعض ده كان بيدسو على الركب لما يقرأ أو يسمع أشرف حديث لأهل الشام إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فين أخلاق أهل السنة محتاجينها الأدب إن إحنا نتأدب ونتربى على السنن مطلوب مسائل كتيرة مسائل كتيرة جدا اعمل لك موقع لحفظ السنن إيه اللي يمنع ده 500 مليون موقع ده العيال بتوع الرأس وبتوع الغنى مالين الدنيا حركة البنت كل يوم والتاني دعوة للإضراب وتبص الغريب في الأمر الناس متجاوبين معاه بيقول لك ده 400 مليون متسجلين على الفيسبوك انت رحت فين ولا جيت منين احنا فرحانين بالخطبة اللي بيحضرها ألف وبيحضرها ألفين والدرس اللي بيحضره مية ومتين ده الهدم سريع جدا خد بالأسباب صحيح دعوة مباركة بس ارتفع انت لمستواها عدم الاخذ بالاسباب قدح في التشريع والاعتقاد في الاسباب قدح في التوحيد مشكله امه النهارده العنوسه ايه اللي يمنعك انك تشارك فكر انا قلت لك الفكره اللي مش تساوي مليون لا طبعا بس اقعد وفكر انت انما اعظكم بواحده ان تقوموا الله متنا وفرادى ثم تتفكروا مساله تؤرقهم 13 مليون وشويه لما تضربهم في خمسة كل واحد أو واحدة بأسرة وراها مؤرقة تعبانة متنكدة أنا أب وعندي بنت وزادت على التلاتين هموت إزاي وأسيبها وأنا بحبها وخايف عليها ومشفق وتبص تلاقي الراجل متنكد وهو رايح وهو جاي حتى لو سمع درس العقيدة شفت إزاي؟ نكد فكر من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه بل من انشغال بالقيل والقال وفلان عمل وفلان سوى لا شغل بأي عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هو اللي بيقوم الليل وهو اللي بيصوم النهار وهو اللي بيعلم الجاهل وهو اللي هيقضي دين المديون هو هو أعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لله مفيش انفصال بين العلم ده أم سفيان قالت له احذر كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيد العيال مدمنين النهاردة أولاد وبنات واللي بيتعاطى بيبيع وأولاد عندهم 14 سنة وأنت بتشوفهم في كل حارة في كل حارة انسى الضبطية تنم طن مش عارف بعد كذا شهر وبعد كذا سنة أمة مدمرة أمة مستهدفة ملايين انخرطوا في الإدمان ما تقول اخوانك ده انا حطيت كلمة عن الادمان لقيت الراجل ملتحي خارج بيبكي والله عمال بيح... قالوا لي ابنه ابنه مدمن ابنه مدمن الوقت بتتصل بيا زي الغرقانه نسأل الله ان هو يكبر كسر ال ال ال العباد اه بتتصل بيا ابنها مدمن مدمر حياتهم هي وزوجها ملتزمين الولد كان في كلية الطب مات بالإدمان فين الشفقة فين الرحمة فين علو الهمة فين شمولية وسعة النظرة ليه انت تقتصر على الخطبة والدرس اقرأ الكتاب واقرأ المنهج وعظم الحرمات وتعلم وتابع العلم بعمل صالح مش معارضة مش معارضة أبدا العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح كم مليون مدمن دلوقتي يقولوا لي ضبطوا تريلا في إيتاي ده البلد كلها نص تريلا تكفيها مش إيتاي اللي مش موجودة على الخريطة و- وتريلا فيها الله طب اللي عدى كام تريلا عندك الضبعة وما الضبعاش وعندك الطرح وعندك المباريات الدولية أعظم وقت لترويج المخدرات أعظم وقت شفت إزاي تجرت أنا ولا بعت ولا تعاطيت بس مسائل معروفة إذا كنت أنا عارف ما بالك بالمحترفين اللي هم صنعتهم وشغلتهم طرح ده وخط البحر كله ترويج مخدرات اطلع على خط غرب ومخدرات بتواع النهارده واصناف واشكال الدخان لوحده بي بيدمر 21 مليار 21 مليار اما المخدرات تدمر قد ايه على الامه تتلف قد ايه على الامه وملايين بشر ليه ما تهتمش ليه ما تخرج لهم ببونبون ما تتعالجش دي ناس غلبانه مسكينه قوي لا عايزين حده ولا عنف ولا لا ابدا قول له ليه ما بتصليش معانا انت طيب انت محب للخير هتلاقيه بيبكي هتلاقي تاجر المخدرات الكبير قوي بيبكي لاقيك عن شباب غلبان مسكين وبنات وطبعا مشكلة بتتولد من مشكلة وهتورث عشرات المشاكل بعد كده كل مشكلة منها عنوسة ولا مخدرات ممكن تلاقي عقوق الوالدين القتل والولد عايز ثمن تذكرة هيروح على ابوه جري الولد بياخد 350 جنيه في اليوم مش في الشهر او في السنة ومش مكفيينه وبيرجع يضرب امه مشكله واقع دي مآسي احتك ما انتش قاعد في كهف ولا في برج لا ابدا محتك بالدنيا في البيع والشراء والعمل والكسب والزيارات للعم والخال انهض شيء من اللي اتعلمته من دين الله بلغه بلغوا عني ولو آية ومن بلغته آية فقد بلغه الحق ورب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته